السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في سنن الترمذي والنسائي آه، عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك آه، الحسن بن علي رضي الله عنه آه، تقريبا لما النبي عليه الصلاة والسلام توفي كان عمر الحسن تقريبا سبع سنين أو ثمان سنين رضي الله عنهم وكان من من من أكثر الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال هنا آه، عن الراوي قال عن أبي محمد الحسن بن علي صبت رسول الله يعني ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام ابن السيدة فاطمة رضي الله عنها آه، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته النبي عليه الصلاة والسلام كان كان بيحب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما حب شديد شاهد ان ان سيدنا الحسن بيقول كلمة والله محتاجين نقف معاها قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اول حاجة وقفة مع سيدنا الحسن هو شاب صغير طفل عنده سبع سنين او ثمان سنين وهو مركز مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو بيحفظ كلام النبي يعني في في موقف من المواقف سيدنا الحسن بيحكي بيقول ان في يوم من الايام وهو طفل بياخد تمرة من يعني تمرة على الارض فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كخ كخ اما تدري او اما علمت انا لا ناكل الصدقة يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمه من هو طفل صغير بيعلمه الورع يقول له ما تاكلش ده عشان احنا ما بناكلش الصدقة دي ممكن تبقى من تمر الصدقة فما تاكلهاش فهو بيقول ايه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فيه إشارة ان الشباب الشاب الصغير الطفل الصغير اللي في السن ده ممكن يبقى مركز وممكن يبقى بيحفظ وممكن يبقى بيحفظ قرآن ويحفظ أحاديث ويبقى عنده ذكاء وعنده اه- اه- اهتمام وحرص على تعلم العلم من هو صغير واحنا محتاجين ده الحاجة التانية إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمه يعني هيجي معانا بإذن الله قدام حديث ابن عباس رضي الله عنهما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام إني أعلمك كلمات هيجي معانا حديث فالنبي عليه الصلاة والسلام مهتم إن هو يعلم الحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات ويعلم ابن عباس رضي الله عنهما كلمات أنت ممكن تسمع مثلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام للحسن تقول يعني ايه هو يعني ايه دع ما يريبك الى ما لا يريبك انا عايز اقول ان الحسن رضي الله عنهما بيقول حفظت من رسول الله يعني انا سمعت الكلام ده و- وفهمته وكنت حافظ الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاحنا محتاجين دلوقتي يا شباب والاباء والامهات اللي ان شاء الله ربنا ي- يعني يوصل الكلام ده ل... ل... لأهله محتاجين إن إحنا نهتم بتعليم الأبناء يعني ما سيبش ابني واسيب بنتي زي ما انا بهتم ان انا ادخله مدارس لغات وان انا اهتم ان هو يتكلم انجليزي بس واهتم ان هو لو في المدرسة وانا مدخله مدرسة multinational ولا مدرسة امريكان ولا British ولا مش عارف ايه إيه ان ان ازاي طول ما هو قاعد في المدرسه ما يتكلمش كلمه عربي وان لو لو اتكلم كلمه عربي الاقي حد من المدرسه بيكلمني الولد النهارده قال كلمه بالعربي وما ينفعش كده زي ما انا بهتم ب- ب- بالمستقبل بتاعه دنيويا وبخليه ان هو يتعلم لغات وادخله احسن مدرسه في الواقع كتير من الاباء دلوقتي هو بيهمش جانب الدين جدا عند الولد والولد ده الزرعه بتاعتك الولد ده زي الشجرة الضعيفة اللي محتاجة حواليها كده سياج يحميها لما تكبر وتبقى قوية لو طلعت معوجة مش هتعرف تعمل معاها حاجة فيجي نفس الأب اللي كان وهو صغير كان ممكن يغرس وي وي ويزرع في الولد وهو لسه بيقبل منه آه، كان ممكن يع- يعلمه حاجات كتير جدا تتفاجأ ان هو بعد لما كبر ولقى ابنه انحرف عن الطريق مبقاش بيصلي بقى ب- صحبة سيئة بيشرب بي بيعمل حاجات حرام كتير فيجي يقول ابني طب انت سبته في الفترة اللي كان واجب عليك ان انت تعلم فيها وان انت تهتم بيها فالتربية مش كلها يعني احنا خرجنا بره الحديث لكن ده معنى مهم ان التربية مش بس ان انت تدي فلوس وان انت تدخل احسن مدارس وان انت تاكل وان انت تلبس تربيه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل النبي عليه الصلاه والسلام بيعلم الحسن بن علي وهتلاقي احاديث كتير النبي عليه الصلاه والسلام كان بي بي بيشيلهم وبيحبهم وبيهزر معاهم ويعني هتلاقي ده موجود لكن ال الاصل ايه ان انت تربي ابنك ان البنت من وهي صغيره تتربى على معاني الدين والحياء والحجاب وتتكلم تكلمها عن ربنا وتكلمها عن الاخره وتكلمها عن القران وتفهمها القران وتجيب لها زي ما انت بتصرف وتوديها مدرسه احسن مدرسه وتجيب لهم احسن لبس اصرف على ان هي تتعلم دينها ان هي تتعلم قران ان ابنك يتعلم اللغه العربيه وي... ويعتز باللغه بتاعته ان ما يجيش بعد كذا سنه ابني وده احنا بنسمعه دلوقتي إيه، تلاقي الولد اللي اتربى في المدارس ال multinational هو بالنسبه له سانتا وبالنسبه له ال... إيه، إيه، بيكره العربي هو بالنسبه له مش شايف قيمه لتعلم اللغه العربيه هي بالنسبه له اللغه دي بقى حاجه هو بيكرهها يعني حاجه انا مش هستفيد بيها فبالتالي انا بعمل في ابني مشكله كبيره فالحديث ده بيعلمنا وان كانت هي الاشاره صغيره من الحديث ان سيدنا الحسن مهتم بده رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو جد جد الحسن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى جد الحسن ابن فاطمه وعلي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله وان النبي عليه الصلاه والسلام كان حريص ان هو يغرس المعاني دي في في في عقل وفي قلب الحسن وده لما تتكلم تشوف المعنى اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيكلمه فيه معنى كبير يقول يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك بيكلموا عن الورع طفل صغير النبي عليه الصلاه والسلام زي ما هيجي معانا في حديث ابن عباس بيكلموا عن احفظ الله يحفظك كلام كلام عالي هو الطفل الصغير اللي في السن ده ممكن يفهم ده ممكن ان انا ازرع جواه قضايا العقيدة وحب القرآن وحب ربنا سبحانه وتعالى وتقرأ في سورة لقمان وتشوف إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وتشوف سيدنا يعقوب وبيعلم يوسف عليه السلام ويقول يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك إلى آخر الآيات يقول لك إن ربك عليم حكيم كلموا عن ربنا وعن قدرة ربنا وعن عداوة الشيطان مين دلوقتي من الآباء والأمهات المهتم بده إن أنا مهتم إن ابني من هو صغير أنا أزرع جواه ده وأتكلف ده وأصرف فلوس عشان ده ده أهم حاجة وأصرف فلوس وأخده وأطلعه يشوف مكة ويشوف المدينة ويعمل عمرة ويتعلق بالأماكن دي يبقى أنا لازم واجب عليا أتعلم من الحديث ده احنا اتكلمنا في حديث النعمان بن بشير الحديث رقم ستة تقريبا حديث رقم ستة اتكلمنا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات واتكلمنا عن اتقاء الشبهات وضربنا مثال بده اللي ما اتفرجش عليه يرجع يتفرج عليه هو الحديث ده قريب منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن الفائدة اللي أنا شايف إن احنا مهم إن احنا نقف عندها هي الفايدة دي ما نعديهاش ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مركز جدا صلى الله عليه وسلم مع الجيل الصغير ده ان هو يزرع جواه معاني العقيدة دي فمهم ان احنا نعمل كده مع مع مع الابناء النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته تكملة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم يعني كلمات بسيطة سبحان الله لكن فيها معاني كبيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول دع ما يريبك الريبة ال- ال- القلق والاضطراب ان في حاجة انت يقول لك الامر ده يقول لك الشخص ده شخص مريب الحاجة دي بتسبب لي ريبة يعني انا قلقان منها مضطرب منها مش مطمن مش مرتاح فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ببساطة ايه دع ما يريبك الى ما لا يريبك يعني الحاجة في الأمور المشتبهات لو الحاجة دي أنت شاكك فيها أنت مثلا مش مرتاح قلقان مضطرب حاسس ان الحاجه دي تقريبا كده حرام شكلها حرام بعد ما سالت مش بنقول ان الموضوع يبقى فيه وسوسه لكن مثال مثلا الريبه في العباده واحد مثلا إيه، كان متوضي وبعدين نقض الوضوء وبعدين دخل صلى وبعدين شك كده هو انا توض... بعد انا عندي ال- اليقين ان انا كنت متوضي ونقضت الوضوء خلاص فده يقين عندي ان انا مش على وضوء فايه بس انا مش فاكر هو انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش طيب لو انا صليت الصلاه بتاعتي لو انا ما كنتش متوضي لا تقبل الصلاه باطله يعني مش شرط الطهاره طب انا لو صليت وريحت دماغي يبقى ده ممكن يبقى امر يسبب لي ريبه طيب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه بيقول لك دع ما يريبك الى ما لا يريبك طب ايه اللي ايه اللي هيسببني هنا ان انا ابقى مرتاح ومطمن ان انا اقوم اتوضى واصلي طيب ممكن اكون كنت متوضي بس انا ريحت نفسي مش معنى كده بكرر تاني ان الموضوع هيبقى فيه وسوسه لا انا بتكلم على اليقين انا كان يقيني ان انا مش متوضي وبعدين أنا مش عايز ادخل نفسي في الريبه والقلق دخلت في معامله معينه مثلا معامله في تجاره وحسيت ان الموضوع ايه يعني بعد البحث وبعد مش عارف ايه لا والله شكل الموضوع مقلق انا انا مش مرتاح انا قلقان في ريبه طيب انا ممكن اكمل فيه والريبه دي هتزيد والقلق ده هيزيد النبي عليه الصلاه والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك لو لقيت في حاجه حرام حاجه مشتبهات حاجه سيب ال- سيب الحاجه اللي انت قلقان منها وروح للحاجه اللي انت نفسك تطمئن ليها في زياده من زيادات الحديث قال فان الصدق طمانينه والكذب ريبه يعني ال- الصدق او البر زي ما هيجي معانا ان شاء الله في حديث البر ما اطمأنت اليه النفس حاجه انا مرتاح ليها فهو ضرب مثال صلى الله عليه وسلم بالصدق الصدق طمأنينة يعني وانت بتقول الصدق انت واثق من نفسك انت يعني ايه حتى مثال في شوف الكذب دايما يقول لك زي ايه يكاد يكاد المريب ان ي- ان يقول خذوني يعني انسان المريب انسان الكذاب دايما تلاقيه ايه إيه، قلقان كلامه متناقض فيه اضطراب يعني لما ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا قصة يوسف عليه السلام وقال بعد لما إخوة يوسف عملوا القصة إن هو إيه، رموه في البئر قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق شوف ال- ال- الكذاب بي- تحس إن هو بيحور كده زي ما إحنا بنقول إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب شوفوا الكذاب بيبقى دايما حاسس بس انت ايه مش مصدقني انت مش هتصدقني حتى لو حلفت لك مش هتصدقني قالوا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني حتى لو احنا صادقين انت مش هتصدقني لما كانوا فعلا صادقين لما رجعوا و, و... قالوا قال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا شوف بقى الفرق الصدق طمأنينة إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون شوفوا الفرق فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عايز تعرف تفصيلات في في كلام أهل العلم في بقى في الباب ده في باب الورع في باب آه، الأمثلة على ده اقرأ في شرح الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن كان يهمنا جدا في الحديث لأن احنا هيجي معانا كمان حديث قريب من ده وفات معانا حديث النعمان بن بشير بيتكلم عن ان انت تترك مسافة بينك وبين الحرام حتى وان كانت من المباحات لكن هي ممكن تكون سبب ان هي توقعك في الحرام اللي هو الورع آه، زي ايه ال- كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه زي ما شرحنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه فوصية النبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نترك ال- القلق ان انت لو في حاجة هتسبب لك قلق وفي حاجة تانية فيها الراحة وفيها السكينة خليك في الحلال الطيب خليك في الحاجة ال- المتفق عليها لو لقيت حاجة والله ده بيقول حرام وده بيقول حلال وده مش عارف يا عم انا ايه هي دي فيها خلاف ده بيقول حرام وده بيقول حلال انا يا عم عايز ابقى في السليم خليني ايه خليني آه، خلاص دع ما يريبك الى ما لا يريبك طبعا الحديث محتاج يعني في في تفصيل والموضوع ما يبقاش على الاطلاق و... واحيانا انت ممكن تاخد برخص العلماء في بعض ال- ال- المواقف ان انت متاكد منها والموضوع ما يقلبش معاك وسوسة لكن ده موجود عندنا ان انا في حاجة دي الحاجة دي بتقلقني ال- المعاملة دي انا خايف ان هي تكون حرام يا عم انا هريح دماغي وخلاص دع ما يريبك الى ما لا يريبك وخليني في الحاجة اللي انا مطمن فيها وخلاص ده موجود عندنا ده موجود عندنا واحد عايز يتحرى ويسأل وي- ويشوف ولو في رخصة ياخد بالرخصة ويسأل أهل العلم الثقة تمام واحنا واجب علينا ان احنا نعمل ده لكن في واحد تاني يقول لك يا عم انا خلاص انا الموضوع ده قلقني هيسبب لي ريبة دع ما يريبك الى ما لا يريبك ربنا يرزقنا التقوى ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح جزاكم الله خيرا سامحونا طولنا عليكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين